السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله يعني ده اول لقاء لينا يا جماعة باذن الله في رمضان ولا ايه رأيكم هو ان شاء الله لسه ساعتين لو مشينا فلك يبقى لسه ساعتين باذن الله سبحانه وتعالى ونسأل الله سبحانه وتعالى ان الرسالة اللي الدرس ده معمول عشانها توصل يا جماعة الدرس ده رسالة رسالة عايز اوصلها لكل شاب ملتزم يعني الرسالة دي قد يكون الواحد بدأ يدركها من خمس ست سنين الرسالة دي قد يكون الواحد بدأ يدركها من خمس ست سنين ووقتها يعني تلاقي بقى مع الاخوة زمايلك بقى انتقادات ده يقول لك يعني انت عايز القرآن يعني كنت دايما اتناقش مع الاخوة يا جماعة عايزين نتربى قلبان بالقرآن يا جماعة عايزين نخرج منهج دعوة كامل من القرآن يا جماعة المعجزة لا يصبحها الا معجزة عشان واحد زيي او زي فلان او فلان يبقى مصعب او معاذ او سلمان دي معجزة اصلا طب والمعجزة لا يصبحها الا معجزة والمعجزة الوحيدة اللي بين ايدينا هي القرآن يا اخواننا في الله لا يصلح البشر كلام البشر لا يصلح البشر الا كلام رب البشر عايزين نتربى على القرآن يا جماعة فدي اول ثمرة لعلها ثمرة صغيرة ولكن ربنا يبارك في القليل باذن الله سبحانه وتعالى عايزين يا جماعة نتربى قلبنا على القرآن عايزين في رمضان ده ان شاء الله باذن الله نعيش مع معاني الايمان في مدرسة القرآن يعني لما السيدة عائشة سئلت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كان قرآنا يمشي على الارض انا مش هقولك خليك قرآن يمشي على الارض ما تقدرش انك تجمع 6000 اية في حياتك ولكن يا اخي خليك صورة تمشي على الارض ما انتش قادر تبقى الصورة تمشي على الارض خليك اية تمشي على الارض خليك معنى واحد من معاني اية واحدة من ايات كتاب الله تمشي على الارض احنا معانا النهاردة باذن الله سبحانه وتعالى اول صورة من صور القرآن بعد صورة الفاتحة طبعا ان شاء الله يبقى لها لقاء منفرد اول صورة من صور القرآن وهي صورة البقرة اطول صور القرآن على الاطلاق ومن اول الحاجات اللي بتلفت ذهنك في صورة البقرة احنا عايزين ان شاء الله بادئين احنا الوقت اربعة الا تلت احنا الدرس ساعة باذن الله فيعني اول ما نيجي يعني اه حد ينبهني بس يا جماعة بس عشان الساعة ما اتحطتش في الاول اول حاجة هتلفت ذهنك في صورة البقرة اسمها ايه كلمة البقرة يعني يا جماعة حتى هذه اللحظة نص مليار بني ادم على وجه الارض بيسجدوا للبقرة البقرة رم من اكبر الرموز الشركية اللي عبدت من دون الله على تاريخ الدنيا كلها بل في الاثار الفرعونية القديمة يقول لك العجل ابيس صح ولا لا وكثيرا جدا لما تقرأ في القرآن هتلاقي ناس عبدوا العجل فعبادة البقر وعبادة العجل وعبادة هذه الاشياء حتى هذا الوقت نص مليار اللي بيسجدوا البوذا وللبقرة حتى الان اكتر من اللي بيسجدوا لله الواحد الديان اكتر من عدد المسلمين اللي بيسجدوا البوذا وبيسجدوا البقر يبقى اذا البقرة ده رمز شرك خطير طب يا رب ليه سميت اسم السورة اسم البقرة طب ده يعني اذا هو رمز خطير دايما اسماء سور القرآن بيبقى ليها مقصد شديد مقصد عالي جدا في سورة البقرة ذكرت قصة البقرة بين سيدنا موسى وبني اسرائيل سيدنا موسى بيقول لبني اسرائيل واذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم ان تذبحوا بقرة قالوا اتتخذون هزوا هو ربنا يأمر من يذبح بقرة ليه يعني قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ايه البقرة دي ما تذبحها اي بقرة يا اخي بس قول لنا بس مواصفاتها قال انه يقول انها يا جماعة اول كلمة انها بقرة قبل ما يقول لهم صفاتها انها بقرة لا فارض ولا بكر عوين بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون نفذوا بقى قالوا يعني ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها ما لونها قال انه يقول انها بقرة قبل صفراء فقال لونها بقرة طب ما احنا عارفين انها بقرة خلاص قول انها يقول انها صفراء لكنها بقرة صفراء فقال لونها طيب قالوا ان البقرة تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون اه قالوا قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة تشابه علينا وان ان شاء الله لمهتدون قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث ليه سيدنا موسى مصر على كلمة بقرة عايزين ننتبه للنقطة دي بني اسرائيل كان في قلوبهم حب عبادة البقر حب عبادة العجل فربنا اراد انه يطهر قلوبهم من حب العجل وحب البقر فامرهم انهم يذبحوا بقرة عشان يبقى برهان امام الله ان ما عادش في قلوبهم حب هذا الشرك عشان كده كان دايما سيدنا موسى يقول ايه انها بقرة انها بقرة انها بقرة وهم قاعدين يتحججوا وقاعدين يتباطؤوا ربنا قال في الاخر فذبحوها وما كادوا يفعلون انا عايز نقف قدام كلمة وما كانوا يفعلون لان الكلمة دي بتاعتنا احنا بقى كل امر بنسمعه من اول ربنا يا جماعة بنقعد سنة عم ننفذه يعني ممكن شاب مثلا عرف مثلا امر من امر ربنا من غير ما نضرب امثلة عرف ان الاغاني حرام الاغاني بتاعت ال- ممكن يقعد سنة كاملة يسمع اغاني عامة يسيبها ممكن واحد عارف ان في معصية مع- معينة بيعملها حرام يقعد سنة كاملة عم يسيبها وما كادوا يفعلون يعني خلاص يعني كادوا الا يفعل يعني خلاص بقى جابوا اخرهم وبرضه في اخر لحظة فده من علامة عدم الاسلام لله سبحانه وتعالى فقصة البقرة رمز من رموز التوحيد في سورة البقرة فس- فاسم البقرة لما ربنا يختاره للسورة اسم بيفكرك بتوحيد الله سبحانه وتعالى وكذلك كل اسماء سور القرآن دايما بيبقى لها حكمة فعرفنا الحكمة بتاعت اسم سورة البقرة طيب في نفس الوقت موقع سورة البقرة يا جماعة القرآن المكي اللي نزل الاول ولا المدني المكي الصور اللي اتقالت في الاخر يعني الجزء ال 29 و 30 دول اول صور نزلت في القران كانت المفروض تتحط في الاول والقران المدني ده اخر قران نزل اصلا وهو اللي محطوط في الاول طب ليه ترتيب المصحف عكس ترتيب النزول ربنا نزل الايمانيات الاول وبعد كده نزل الاحكام ليه في المصحف الاحكام الاول وبعد كده الايمانيات هيبقى لينا قاعده فيها ولكن كحاجه سريعه لان يعني ربنا سبحانه وتعالى حرم الخمر على اربع مراحل طب اللي اسلم يوم ما المرحله الرابعه نزلت كانوا يقولوا له بقى لا خليك انت شويه اشرب خمره وبعد شويه نبقى مرحليا بقى نحرم عليك ما عادش ينفع خلاص الدين كمل اما الدين كمل عشان تدخل الدين ده لازم من على عتبه الباب بتاعه تعلن انك انت موافق على كل احكامه فلما ربنا يحط الاحكام في اول القران ما هو اللي هيجي يسلم هياخد القران هيقراه من الاول من اولها هيلاقي الاحكام في وشه كان ربنا بيقول ان من الوقت خلاص اي حد هيدخل باب بيت ربنا او باب دين ربنا لازم يبقى موطن نفسه على مبدا سمعنا واطعنا مفيش حاجه اسمها بقى ان واحده تيجي تقول لي ايه انا هلبس الحجاب تدريجي الاول هطول الجنولة وبعد كده ما اعرفش الكلام ده يتنسى يا جماعه من اولها يا خمار يا نقاب من اولها يا زال يا نقاب وكل شاب مفيش حاجه اسمها يا جماعه المرحليه في ترك المعاصي يبقى اذا ليه ربنا حط الاحكام في الاول عشان تعرف من اولها ان المبدا اللي انت دخلت عليه بيت ربنا سمعنا واطعنا خلاص طيب سورة البقرة يا جماعة من اخطر سور القرآن ليه المسلمين قبل سورة سورة البقرة كانوا مجتمع غير متميز اصلا يعني لو جيت كنت نزلت المدينة قبل سورة البقرة ما تنزل وقعدت مع المسلمين شوية ما كنتش تلاقي فرق بينهم وبين الامم الاخرى او بينهم وبين اهل الكتاب مفيش فرق كانت عباداتنا غير متميزة قبلتنا غير متميزة بنصلي في نفس القبلة اللي بيصلي ناحيتها اليهود والنصارى كل ملامح المجتمع عندنا كانت غير متميزة سورة البقرة نزلت خلتنا مجتمع اي بني ادم على وجه الكرة الارضية هيجي يشوفنا قاعدين دلوقتي ده دول اسمهم المسلمين عرفت منين قبلتنا بقت قبلة متميزة ايات تحويل القبلة اللي نزلت فيها ايات تفصيل العبادات اللي نزلت فيها بقت عباداتنا عبادات متميزة عن اي دين اخر بقت مفاهيمنا وافكارنا متميزة عن اي حد على وجه الارض فسورة البقرة اعطت لهذه الامة التميز والرسول عليه الصلاة والسلام بيقول ان البقرة وآل عمران تأتيان يوم القيامة كأنهما ايه غيايتان او غمامتان تحاجان عن مين عن قارئهما عن حافظهما عن صاحبهما عايزين ناخد بالنا من الكلمه دي كويس جدا يا جماعه عن صاحب البقره وال عمران اللي صاحب الصوره يعني تبقى صوره البقره تمشي على الارض تقدر تبقى البقره وال عمران تمشي على الارض ما انت لو عايزهم يجوا زي غمامتين يوم القيامه يقوق حر الشمس ويقوق اي اهوال تحصل لك يعني بال- بالاخر كده لما صوره البقره ينزل فيها تشريع الربا اللي كل الربا وكل فوائد البنوك ينفع صورة البقرة تيجي تحج عنه لما آل عمران نازلة عشان تقول لنا اقفوا في وجه في وجه الحرب اللي قائمة ضد الاسلام لما انت تقول وانا مالي وانا كل قضيتي في حياتي مشاكلي الخاصة صورة آل عمران اللي نازلة تقول لك ان في مسؤولية عليك تجاه دينك هتحج عنك يوم القيامة مش ممكن يا جماعة لما صورة البقرة نزل فيها احكام الطلاق والعدل ما بين الزوجين واحد ظلم زوجته وبهدلها او هي بهدلته في المحاكم ولم يتبعوا شرعا لا مع بعض تيجي البقرة تحج عنهم يوم القيامة يبقى وانت بتقرأ احكام سورة البقرة خد بالك لان سورة البقرة دي بالذات بالذات انتوا عارفين المراية وال وال ولو واحد وقف في وش مرايه بيبقوا عكس بعض بالظبط يعني ملامح متقابله كده عكس بعض اهو احنا المجتمع بتاعنا يا جماعه لو نزلت عليه سوره البقره هتلاقي تطابق عجيب في التضاد ما بين سوره البقره وما بين المجتمع بتاعنا لا يوجد حكم واحد في سورة البقرة غير منتهك في المجتمع اللي احنا عايشين فيه واحنا اول ناس منتهكين ليه لما ندخل شوية في السورة نتبين هذا الامر يبقى اذا وانت بتقرأ سورة البقرة خد بالك من احكامها كويس جدا لو حكم من الاحكام دي انت مش مطبقة يبقى انت لست من اصحاب اي الذين صحبوا سورة البقرة عايزين نصحبها في حياتنا باذن الله سورة البقرة موضوعها ايه بقى سورة البقرة من الصور اللي حبق يعني حصل بسببها مشكلة كبيرة جدا مشكلة كبيرة اه المستشرقين من اكتر المطاعن اللي بيطعنوها في الاسلام في سورة البقرة يقول لك ايه ده 286 اية سورة 40 صفحة انت ما انتش عارف انت داخل منين وطالع منين تلاقي نفسك في موضوع فجأة الموضوع يتغير وتدخل في موضوع تاني فجأة هو ايه ده احنا احنا فين هنا ده كلام المستشرقين دعاهم الله للأسف في ناس من المسلمين المفسرين قالوا نفس الكلام يعني كان احد المفسرين المفسرين الكبار قال في التفسير بتاعه ان سورة البقرة لا يوجد رابط ما بين اياتها هو بيقول كده يعني كانها معلومة عادية يعني يعني اعرفها يا جماعة مفيش ترابط ما بين ايات سورة البقرة بل احد المفسرين حب ان هو يزوقها شوية فقال ايه قال احكام سورة البقرة عاملة زي الدستور كده زي دستور مصر دستور اي بلد هو الدستور لازم يكون فيه رابط ما بين المادة واحد والمادة اتنين لا هو المهم المواد تغطي القانون وخلاص يعني هو بيحاول يفنن الكلام ده طبعا يا جماعة ما يعني يعني مع احترامنا لمن قاله فلا نحترم القول نفسه يعني احنا ما نحترم اللي قالوه ولا نحترم القول ازاي ده كلام الله كلام ربنا سبحانه وتعالى مفيش كلمة في القرآن ملهاش حكمة ده احنا بنتكلم دلوقتي في اسم سورة البقرة نفسها اسم السورة يبقى الايات اللي موجودة جوه السورة مفيش ترابط بينها وبين بعض ده لو واحد قال قصيدة مفيش ترابط بين ابياتها وبعض القصيدة تفشل ما تنفعش يبقى سورة البقرة سورة مترابطة جدا ما بينها وبين بعض واحدة واحدة وليها فكرة واحدة بتدور كلها حواليها ايه الفكرة الموضوعية في سورة البقرة اول ما هنبدأ في سورة البقرة وندخل فيها هنلاقي خمس ايات بتتكلم على المؤمنين الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقهم ينفقون وبعد كده ايتين بيتكلموا عن الكفار ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون وبعد كده 13 اية بيتكلموا عن المنافقين ربنا بيوصف المنافقين بقى وبيوصف ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين بعد كده ايات بتتكلم عن دعوة المشركين يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون لغاية ما بتنتهي المقدمة عند قصة سيدنا ادم المفروض يا جماعة انكم بتيجوا قاريين الجزء اللي احنا هنشرحه عشان نبقى يعني مش ممكن طبعا هقعد ايه اوضح اكتر من كده نبقى قاريين الجزء اللي بنشرحه باذن الله عشان تبقوا معايا على طول في الايات اللي انا بقولها يبقى اذا سوره البقره بتتكون من مقدمه بتتكلم عن اربع اصناف مؤمنين كفار منافقين مشركين دي المقدمه اول ما بتنتهي المقدمه فورا بتبدا فورا قصه سيدنا ادم واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء الى اخر الايات لغاية ما بتخلص قصة سيدنا ادم عند قول الله قل نهبطوا منها جميعا هبوط سيدنا ادم وهبوط حواء وهبوط ابليس كله هبط الى الارض قل نهبطوا منها جميعا فاما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين آم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار هم فيها خالدون دي قصة ادم اول ما بتخلص قصة ادم فورا بدون ولا اي ايه في النص بتبدأ قصة بني اسرائيل يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واوفوا بعهدي اوفي بعهدكم واياي فارهبون ونفضل حوالي جزء كامل نتخنق من افعال بني اسرائيل في حق الله وفي حق الانبياء وفي حق كتب الله لغاية ما بتنتهي قصة بني اسرائيل بقول الله يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واول ما بتخلص قصة بني اسرائيل فورا بدون ولا اي ايه في النص بتبدأ قصة سيدنا ابراهيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جعلك للناس اماما واول ما بتخلص قصة سيدنا ابراهيم عند قول الله تلك امة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بتبدأ فورا قصتنا احنا بقى بيبدأ شوط كامل جزء كامل كله احكام واوامر ونواهي وتكاليف ربنا منزلها لنا من اول ايات تحويل القبلة سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم يبقى اذا بتتكلم من بتتكون من مقدمة ثم ثلاث قصص ورا بعض مباشرة قصة ادم ثم احنا عايزين نعرف الرابط ما بين القصص دي ايه قصة ادم ثم قصة بني اسرائيل ثم قصة ابراهيم واول ما بتنتهي الثلاث قصص فورا بيبدأ جزء كامل احكام وتكاليف واوامر ونواهي لينا احنا بقى لينا احنا ثم اخر ثلاث ايات بعد ما بتنتهي الاحكام والتكاليف مباشرة اخر ثلاث ايات في الصورة اللي هم الخاتمة بتاعت الصورة لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله الى اخر الايات ايه الرابط ما بين الكلام ده بقى ايه الترابط اللي ما بين الكلام ده الرابط اللي ما بين الكلام ده يا جماعة المقدمة بتحلل لك المجتمع اللي نزلت فيه سورة البقرة بتقول لك ان في ناس مؤمنين دي صفاتهم اهو وبقى في كفار صفاتهم اهو وفي منافقين صفاتهم اهو وفي مشركين صفاتهم اهو اصبح في حالة تمايز في المجتمع اصبح المؤمنين متميزين في وسط المجتمع فلما تميزوا تميز الكفر وتميز النفاق وتميز الشرك وتميز الايمان في النص فالمقدمة في الاول بتقول لك ان المجتمع اصبح متميز التميز ده ثمرة ايه ثمرة تربية صور مكة بقى 13 سنة ال 13 سنة خرجنا منها بالوضع ده ان احنا بقينا متميزين وسط المجتمع متميزين في افكارنا متميزين في سلوكنا متميزين في عباداتنا متميزين في جهدنا متميزين في تضحياتنا الخمس ايات اللي ربنا افتتح بهم سورة البقرة وافتتح بهم القرآن اصبحوا دول الحالة بتاعتنا هنا نبدأ بقى التربية نبدأ التربية على ايه قصة ادم ثم قصة بني اسرائيل ثم قصة ابراهيم ايه الرابط ما بين التلاتة التلاتة دول هم اللي ربنا استخلفهم في الارض سيدنا ادم اول خليفة واذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة اول واحد ربنا استخلفه في الارض بني اسرائيل ربنا قال ولقد اخترناهم على علم على العالمين يبقى خلفاء ربنا استخلفهم سيدنا ابراهيم ربنا قال عليه واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جعلك للناس ايه امامة يبقى ثالث خليفة يبقى ربنا قبل ما يقول لنا الاوامر والنواهي اللي مكلفين بيها عرض لنا ثلاث نماذج لخلفاء ربنا استخلفهم وامرهم بنفس الاوامر والنواهي او ما يشابهها الخليفة الاول سيدنا ادم عصى ادم ربه فغوى ثم اشتباه فتاب عليه وهدى يعني في الاول عصى بس رجع بعد كده اسلم لله واتبع امر الله ولكن كان نتيجة معصيته انه نزل من الجنة للارض يبقى اذا عصى وبعد كده ايه اطاع الخليفة التاني اللي هو بني اسرائيل عصى تمام العصيان مية في المية معصية نيلوا الدنيا ما سابوش جريمة في حق الله ولا حرمة من حرمات الله الا وانتهكوها يبقى النموذج الثاني اللي هم جابوا صفر في المية النموذج الثالث واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فايه فاتمهن جاب 100% او 102.5% الخليفة اللي احسن تمام الاحسان كأن ربنا قبل ما بيأمرنا وينهانا قال لنا انا امرت قبلكم ونهيت ثلاثة واحد عصى ثم اطاع وواحد عصى تمام العصيان وواحد اطاع تمام الطاعة انتوا بقى هتبقوا مين في الثلاثة انتوا لما هنزل الاوامر والنواهي عليكم هتتبعوا انهي نموذج من الثلاث نماذج فقام ربنا منزل لنا جزء كامل كله اوامر ونواهي عشان يختبر سمعنا وطاعتنا ثم كانت الخاتمة بقى الفكرة الجميلة اوي اللي في الصورة ان ربنا قبل ما ينهي الصورة امتحن الامة المسلمة زمان بقى امتحان في فهموا الدرس ده ولا لا طبقوا الدرس ده ولا لا فنزل ايه صعبة اوي لله ما في السماوات وما في الارض لا ايه الخاتمة وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله ياه الصحابة طبعا فزعوا ازاي ده ممكن الواحد قبل ما ينام كده يفكر في اي حاجة كده يعني ممكن الواحد يجي على دماغه اي شيء يعني ممكن الواحد يحس باي شعور كده مش كويس في صدره في اي لحظة ولا يشوف معصية فيفكر فيها شوية ربنا هيحاسبني بده ازاي ده احنا هنضيع راحوا الرسول الله صلى الله عليه وسلم جثوا على ركابهم قدام رسول الله قالوا له يا رسول الله امرنا بالصيام والصلاة والصدقة فكلفنا ما نطيق وان فكلفنا ما نطيق وان الله انزل علينا ما لا نطيق الايه دي ما نقدرش نستحملها شوفوا بقى الرسول عليه السلام شوفوا قال لهم ايه فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكونوا كبني اسرائيل مع موسى قالوا سمعنا وعصينا ولكن قولوا سمعنا واطعنا فلما قالوها واكثروا منها نزل التخفيف من الله التخفيف هو ايه بقى لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت نزل التخفيف من الله سبحانه وتعالى الامتحان ده يا جماعة شوفوا ربنا اثبت في القرآن نجاح جيل الصحابة فيه لله ما في السماوات وما في الارض وان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير شوفوا بقى نجحوا في الامتحان ازاي امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله تلقوا الامر والنهي بالايمان بالله مش الجحود لنعمة الله ويبدوا ظهرهم لله وقالوا سمعنا واطعنا نفذنا يا رب اي امر هتؤمرنا بها ننفذ يا رب وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا طب ليه بعد كلمة سمعنا واطعنا غفرانك ربنا ما احنا قلنا سمعنا واطعنا خلاص لا كأن يا جماعة من كتر رغبتهم ان هم ينفذوا امر ربنا 100% بيقولوا يا رب لو في واحد في المية وقع مننا في التنفيذ اغفره لنا يا رب يا رب لو الصلاة بتاعتنا واحد في المية منها سرحنا فيها وقلبنا ما كانش معاك اغفر لنا يا رب وده دايما شعور المؤمن يا جماعة انه يطيع ولا يزداد بالطعن لاحساس بانه بيزداد في الذنب عشان كده بعد صلاة قيام الليل المستغفرين بالاسحار طب بتستغفر بعد ساعتين قيام ليل ليه لان العبادة كسرت قلبك لله اكتر واكتر ليه لانك انت دلوقتي في الدور الخامس شايف كتير طب طلعت العاشر شفت اكتر طلعت العشرين شفت اكتر انت كل ما بتعبد ربنا بتطلع وكل ما بتطلع ايمانك بيخليك تشوف مجالات من مجالات الايمان بالله اكتر فتحس بذنبك اكتر لانك حسيت بعظمة الله اكتر وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ده ده قول المسلمين لله غفرانك ربنا واليك المصير ربنا سبحانه وتعالى لما وجد بقى استجابتهم الايمانية قال لهم ايه لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت فتوجهوا لله بدعاء جميل قوي يا جماعة شوفوا الدعاء بقى ثلاث ادعية ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا مش رسول الله قال ان رفع عن امتي الخطأ والنسيان صح يبقى اللي يرفع عنك ده يعني ما تتسألش عنه خالص ده بيتسمى في الدين ايه العفو العفو يعني انك انت لو ربنا عفى عنك اللي هو دعاء ليله 27 او ليله القدر لو ربنا عفى عنك ما يسالكش عن الذنب اصلا الذنب يتمسح باستيكه من الصحيفه بتاعتك انما المغفره ان الذنب يفضل وربنا يقرك عليه يوم القيامه ويقول لك مش هعذبك بيه فاذا اول طلب طلب من الله العفو ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا يعني رب ما تسالناش عن الكلام ده اعفو عنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا مين اللي في الصوره حمل عليه الاصر بني اسرائيل مين اللي في الصورة ناسي واخطأ ادم اللي في الصورة ناسي واخطأ ادم يبقى اول دعاء يا رب ما تعملناش زي ما عملت ادم يا رب لو غلطنا زي ما سيدنا ادم عصاق ما تحرمناش من فضلك يا رب تاني دعاء يا رب لو اخطأنا زي ما بني اسرائيل اخطأوا ما تحملش علينا اصر زي ما حملته عليهم يا رب يبقى تاني دعاء لا تحمل علينا اصرا طب ربنا حمل اصر على بني اسرائيل ليه بذنوبهم يبقى كانك بتقول لي يا رب اغفر لنا ليه لان هو عشان ما يحملش عليك اصر بذنوبك لازم لازم يغفر لك ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به لما تلاقي واحد ماشي في الشارع سايق آه دابه كده وقعد يضربها بالعصايه يضربها بالعصايه يضربها بالعصايه تقول له يا اخي انت ما فيش في قلبك ايه رحمه يبقى لما بتقول يا رب ما تحملنيش فوق طاقتي كانك بتقول يا رب ايه ارحمني عشان كده ربنا جه بعدها قال واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا كانه اجمال بعد تفصيل بعد ما اجمل بعد ما فصلنا الدعاء اجملناه في الاخر بقى يا رب بنطلب العفو وبنطلب المغفرة وبنطلب الايه وبنطلب الرحمة والادعية اللي دعوها هي العقوبات اللي جت في الصورة ما تعاملناش زي ما عملت سيدنا ادم لو اخطأنا يا رب بانك انت تؤاخذنا ان نسينا واخطأنا ما تعاملناش زي ما عملت بني اسرائيل في الصورة يا رب انك انت تحمل عليهم اصر لو اذنبوا ما تعاملناش زي ما عملت قوم طالوت قوم مين طالوت اللي هو في سورة البقرة اللي هنشرحها ان شاء الله في الجزء الثاني اخر الجزء الثاني لما قالوا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده لا طاقة لنا اليوم يعني ملاش طاقة بقى بالكلام ده فلا تحمل ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ايه به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا الدعاء اللي في اخر سورة ال عمران يا جماعة اللي هو ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وايه توفنا مع الابرار الدعاء ده ربنا استجابه ولا لا استجابوا في الصورة فاستجاب لهم ربهم اني لا اضيع عمل عامل منكم طب الدعاء اللي في اخر سورة البقرة ليه ربنا ما ذكرش فيه الاستجابة زي ما ذكر الاستجابة في دعاء اخر ال عمران ليه ليه لان الدعاء بتاع اخر سورة البقرة ده دعاء مشروط هو ربنا ذكر الاستجابة بس للصحابة بس في صحيح البخاري انما احنا ربنا ما ذكرش الاستجابة في القرآن ليه ليه احنا معرضين للعقوبات دي في اي لحظة برغم ان الدعاء مذكور في القرآن كأن ربنا بيقول انا ممكن استجيب لكم زي ما استجبت للصحابة بس بشرط انكم تحققوا نفس الشرط اللي الصحابة حققوه وهو شرط ايه سمعنا واطعنا غفرانك يا ربنا انك انت تبقى نيتك يا رب انا نفسي اطيعك يا رب لو انا عجزت مرة تبقى غصب عني لو نسيت مرة هتبقى غصب عني انما انك انت تبقى كل حياتك معصية تعمدية في حق الله يبقى هيحصل العقوبات اللي احنا بنشوفها في حياتنا يا جماعة القاهرة الوحيدة شافت خمس عقوبات في السنين اللي فاتت شافت حد يعد معايا فاكرين بعث الجراد على القاهرة اللي فاكروا يفتكروا معايا فاكرين بعث الغربان ولغاية الوقت على القاهرة فاكرين زلزال القاهرة فاكرين سقوط المقطم فاكرين الدخان اللي غطى سماء القاهرة من ثلاث سنين وقالوا ده حرق الرز طب ما الرز بيتحرق على طول يعني ما كل سنة بنحرق الرز ايش معنى الدخان الكثيف ده اللي ربنا اشار الى مثله في سورة الدخان يغشى الناس هذا عذاب اليم ربنا اكشف عنا العذاب وربنا ذكر انه بيكشفه في الدنيا ولكن لا يكشفه في الاخرة يبقى كل ده عقوبات عشان ايه ما احنا بنتعاقب اهو ما احنا بيحمل علينا قصة اهو ما البطالة اهي ما العنوسة اهي ما مشاكل الدنيا اهي ما تغير الطقس اهو ما انتشار السرطان اهو ما مجيء الأو- الاوبئة التي لم تعرف في اسلافنا اهو ما النكد والغم والهم راكبين الناس اهو يبقى حمل علينا اسرة يا جماعة يبقى اخذنا ربنا اخذنا ليه لان ما عندناش مبدأ سمعنا واطعنا سورة البقرة بتقول لك ان مبدأ سمعنا واطعنا ده هو مبدأ حياتك لو هو مبدأ حياتك حتى لو غلطت خلاص ما اي انسان لازم يغلط لازم تغلط ولازم تذنب ولازم تقع وبعد ما تقع تقوم واغفر لك وسامحك انما انك انت تتعمد انك تعيش حياتك بقول بشعار سمعنا وعصينا لا طيب ده الفكرة الاساسية العامة في الصورة اللي هي ان سورة البقرة بتقول لنا انتوا مستخلفين انتوا الخلفاء الجدد هتقولوا سمعنا واطعنا ولا هتقعوا مرة وبعد كده تقوموا مرة ولا هتقولوا سمعنا وعصينا ولا هتبقوا زي سيدنا ابراهيم ائمة في طاعة الله دي الفكرة الاساسية عايزين ناخد ملامح بقى ايمانية سريعة كده رقيقة من كل فقرة من فقرات الجزء الاول بحيث ان احنا واحنا واقفين نصلي في التراويح تبقى انت عايش مع الايات اول صوت واهم صوت اللي هو صوت المؤمنين الف لام ميم الف لام ميم ده يا جماعه الف لام ميم دي حروف يعني ايه حروف يعني عارف بالظبط كده لما واحد تقول له مثلا العربيه دي اختراع عظيم يقول لك ايه يعني العربيه يعني ده ما فيهاش حاجه تقول له طيب خد شويه صفيح وشويه كاوتش وشويه مسامير واعمل لي عربيه اهو الف ولام وميم مش دي الحروف اللي منها القران المعجز خدوها واعملوا لنا قران بقى يبقى اذا تحدي في البدايه تاني حاجه انا بقول الف لام ميم وانا مش عارف معناها ايه قال له طب وبتقولها ليه بقولها لان انا واثق ان ليها معنى من عند ربنا يعني ربنا بيربيك من اول القران ان الحاجه اللي ما تفهمهاش تقول ايه تقول سبحانك ربنا يا رب انت ليك الحكمة بقى سبحان الله يعني ايه يعني لو حصل لك حاجة ما انتش فاهم حكمتها ايه لو شفت حاجة حصلت في الواقع انت مش فاهم حكمتها ايه لو امرت بتكليف من تكاليف الدين ما انتش فاهم حكمته ايه تقول سمعنا وأطعنا برضه لازم يبقى عندك ثقة في الله تاني حاجة يا جماعة يبقى عندنا ثقة في القرآن ايه الف لام ميم يعني الف لام ميم يعني الحروف ايه اعملوا لنا قرآن منها يعني ايه يعني احنا بنتحداكم وبنتحدى الدنيا كلها انها تعمل لنا قرآن يعني وانت بتقرأ الحروف المقطعة حس بالتحدي حس ان ربنا بيقول لك ثق في منهجك لدرجة انك تتحدى الدنيا كلها بيه ثقوا في الدين يا جماعة ثقوا في الاسلام ثقوا في منهج رسول الله انه المنهج الوحيد اللي يقدر يغير الناس ويصلحهم عشان لما نلاقي بعض دعاة الفضائيات بيقعد يخبي شوية من الدين ويغير شوية من الدين ويمنتج شوية من الدين وتقول له ليه كده يقول لك عشان الناس تقبل الدين هزيمة نفسية هو من كتر ما شاف الناس على المعاصي اتهزم نفسيا ان الناس تقبل الدين فبدأ يتخلى عن نص الدين عشان الناس تقبل النص التاني اوعوا تتهزموا نفسيا وانتوا معاكم القرآن ربنا بيقول فلا تطع الكافرين وايه وشاهدهم به مش بالسيف بالقرآن شهادا كبيرة اقوى سلاح في ايدينا هو القرآن عشان كده عايزين ندرك قيمة هذا السلاح العظيم وهو كتاب الله سبحانه وتعالى الف لام ميم تحس بالتحدي وتحس بالثقة وانت بتقراها وتحس بالفخر بالقرآن ذلك الكتاب يعني ايه ذلك الكتاب هو ده الكتاب مفيش غيره ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هو ده الكتاب هو ده مصدر الهداية الوحيد الايات دي فيها وقفين يا تقف عند ذلك الكتاب لا ريب فيه يا تقف عند ذلك الكتاب لا ريب فيه ايه يا تقف عند ذلك الكتاب لا ريب آه، عند لا تقف عند ذلك الكتاب لا ريب يا اما تقف عند ذلك الكتاب ايه لا ريب فيه وتبقى هدى للمتقين سواء وقفت هنا او هنا نفس المعنى وهو ان هو ده مصدر ال- الهدى الوحيد علماء اللغة يقول لك آه، آه، تتابع المعرفين ذلك معرف والكتاب معرف فتتابع المعرفين يدل على القصر والحصر هو ده الكتاب هو ده هو ده مصدر الهدايه الوحيد اللي عايز هدايه هو ده اللي عايز وصول الى الله هو ده مفيش سكه ربنا تاني غير ده يا جماعه يبقى وظيفه حياتك وتحدي حياتك انك تفهمه لانك مش هتوصل غير بيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب اول صفة ربنا وصف بها المؤمنين في القرآن الذين يؤمنون بالغيب لازم ايمان بالغيب لازم ما يبقاش قلبك مع الماديات بس اللي ضيع الغرب كله الح- المادي- النظره الماديه الكرسي ده انا مؤمن بيه لاني ماسكه بيه اهو لا انا مؤمن ان في ملائكه معايا في المسجد دلوقتي في هذه اللحظه انا مؤمن ان الملائكه بتحفني في هذه اللحظه انا مؤمن يقين جازم ان لو بكره رمضان الليله هيبقى في ملك في السماء لو انا عندي يقين اسمعه بوداني بيقول يا باغي الخير اكبر ويا باغي الشر اقصر انا موقن بالغيب لازم يبقى عندك يقين بالغيب اول صفه طب اول امر ربنا امر بيه المؤمنين في القران ايه حد يعرفه اول امر يا ايها الناس اعبدوا ربكم العباده اول امر العباده لانه اخطر واهم امر على الاطلاق في القران انك تبقى انسان متعبد طيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون طب يا رب ليه ما قلتش يقيمون الصلاة وللزكاة هم فاعلون او يؤتون الزكاة في فرق بين الانفاق وبين الزكاة الزكاة دي في المية اتنين ونص اتنين ونص في المية انما مما رزقناهم ينفقون يعني ايه يا جماعة يعني مش على قد الاتنين ونص في المية يعني ممكن يطلع ربنا خمسين في المية ستين في المية تسعين في المية ممكن يطلع لربنا ماله كله زائد طب افرض هو معهوش نصاب زكاة اصلا لو انت على قد الزكاة يبقى لو معكش النصاب يعني كل اللي معاك 3 4000 جنيه ما كملوش نصاب مش هتطلع انما لو انت من اهل هذه الاية لو معاك باريزة هتطلع شيء منها لله يبقى انت ما انتش متقيد بالايه بالزكاة إن ليه لان ربنا هنا بيقول هدى لمين للمتقين اللي هم اعلى درجات الدين احنا بنتكلم عن اعلى الدين الوقت الذين يق... الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك يعني هنا ربنا جاب العبادة قبل ايه يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك ربنا جاب العبادة قبل الايمان عايزين نستفيد من دي يا جماعة انك لن تصل الى الايمان الا بالعبادة ان اللي عايز يزود ايمانه يزود عبادته ان السبيل الاساسي للوصول الى زيادة الايمان في القلب هو زيادة العبادة في الجوارح خدوا بالكم من هذا الامر تماما يا جماعة لازم طريقك الى الايمان هو يكون هو ايه عبادة ربنا يعني ربنا هنا ذكر الايمان والعبادة خدوا بالكم بقى ان افتتاحية القرآن نموذج المؤمن العابد ايمان وعبادة اهو افتتاحية القرآن المؤمن العابد لان نواة الاصلاح والتغيير في اي حاجة هو المؤمن العابد المؤمن العابد هو اللي لو دخل الجهاد هيجاهد صح المؤمن العابد هو اللي لو نزل الجامعة يدعو الى الله يدعو صح المؤمن العابد هو اللي لو جه طلب منه تضحية هيضحي بكل شيء في سبيل دينه المؤمن العابد ده اللي هيعمل كل حاجة يبقى اللي عايز يغير نفسه منكم لازم الاول يبقى مؤمن عابد لازم تتربى الاول قبل ما تقول لي اعمل كذا ولا اعمل كذا ولا اطلب 5000 حكم فقهي يا جماعه قبل كل ده لازم تتربى الاول ايمانيا لازم المؤمن العابد في الاول اول حاجة تصل بيها الى الله سبحانه وتعالى عشان كده نلاقي كل الصور اللي بتتكلم عن الجهاد في القرآن لازم قبلها صور ايمانية يعني سورة التوبة والانفال قبلهم سورة ايه الانعام والاعراف صور مكية ايمانية طيب سورة الاحزاب وسط شوط الف لام ميم المكي العنكبوت والروم وسبق وفطر وياسين وس... وسط كل الشوط ده اهو ليه قبلها وبعدها صور مكيه بتتكلم عن الله والدار الاخره عشان لما قلبك يتشحن تدخل سوره الاحزاب تكلف بالجهاد تقوم تجاهد صور حتى الصور اللي فيها تكاليف يعني حتى الصور اللي ما فيهاش جهاد بس فيها تكاليف زي سوره النور سوره النور مدنيه كلها احكام وتكاليف وحكم الحجاب و- سوره النور الصوره اللي قبلها ايه ها المؤمنون مكية بتتكلم عن الله والدار الاخرة والصورة اللي بعدها ايه الفرقان مكية بتتكلم عن الله والدار الاخرة يبقى ربنا بيذكرك بالايمانيات عشان لما تيجي تسمع التكاليف يبقى قلبك جاهز ومشحون ان هو يطبق كانها رسالة محمد والفتح صور جهادية ال- الشوط اللي قبلها الحواميم المكية اللي هي كلها بتتكلم عن النار وبتتكلم عن الدار الاخرة اللي بعدها سورة قاف والد- و- و- والذاريات والطور وانت نازل بقى كلها صور بتتكلم عن الدار الاخرة يبقى ربنا بيحط لك الصور اللي فيها تكاليف قبلها وبعدها صور ايمانية ليه عشان يعلمك ان لازم عشان تقدر تنفذ التكاليف تتشحن ايمانيا ناخد بالنا من هذا الامر ونخرج منه ان لازم المؤمن العابد الاول يا جماعة والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخرة هم يوقنون قال لا ده في كلمة جديدة ظهرت كلمة يوقنون ايه الفرق بين الايمان واليقين ما كان ممكن ربنا يقول وبالاخرة هم يؤمنون ايه الفرق بين الايمان واليقين يعني الرازي اورد معنى لكلمة اليقين قال لك اليقين من يقن الحوض يقن الحوض الحوض لما يتملي ميه لاخره لطفة عينه كده يتسمى يقن الحوض كان اليقين انك انت قلبك يتملي ايمان ما عادش فيه ذرة شهوة او شبهة ما عادش فيه جواك اي ذرة لغير الله لم يعد فيك اي شيء لغير الله اليقين انك تتملى بالايمان تتعبى ايمان امال الايمان لا الايمان يزيد وينقص الايمان ممكن نص الحوض م- مليان وتسمى مؤمن ثلاث ارباع الحوض مليان وتسمى مؤمن يعني في شويه ميه كده في الاخر وتسمى مؤمن انما اليقين انك انت اتمليت من جوه ايمانيات يبقى ربنا ذكر يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبعد كده بالاخره هم ايه يوقنون اليقين الكامل بقى بالصراط هم يوقنون بالميزان هم يوقنون بالحشر هم يوقنون بالوقوف بين يدي الله هم يوقنون طب يجي اليقين في قلبي ازاي قبل ما تنام كل يوم امسك حاجه الليله تمسك الصراط مثلا تقعد تفكر فيه وتتخيل فيه وتعيش انك انت ماشي عليه بكره تتخيل الميزان واعمالك بتتوزن وقلبك بيتوزن وجوارحك بتتوزن والملائكه وهي بتقيم مع يبقى اذا كل مره تقعد تعيش قبل ما تنام مع حاجه من المعاني دي وبالاخره هم يوقنون الايمان جه بعده يقين يعني عباده ثم ايمان ثم يقين ده احنا بنطلع في السلم بقى كان ربنا بيقول لك انك انت طول ما انت ماشي في السكه دي هتفضل تزيد لغايه ما توصل لليقين اللي هيفضل محافظ على نفسه في بيت ربنا كل يوم هيقرب خطوه ويزيد خطوه والايمان جوه قلبه يكسب موقع جديد ويطرد حته من الشهوات والشبهات وت... يعني واحد يقول لي انا عايز ابقى انا عايز ابقى عندي يقين سؤال من يعني من الاسئله المتكرره للشباب انا عايز قلبي يتملى يقين اجيب يقين ازاي عايز يبقى عندك يقين لو يعني زي ما سيدنا عثمان بيقول لو تهتكت الحجب ورايت الجنه ورايت النار ورايت ربي ما زدت يقينا خليك ماشي مع الطريق اللي القران رسمه لك الاجتهاد في العبادات هتزيد مع العبادات اللي في الايمانيات تفضل تزيد تزيد تزيد لغايه ما تتملي تماما بالايمان ويبقى عندك يقين كامل يبقى عشان ت- عشان تصل الى اليقين لازم تفضل ماشي في الطريق والفايده المهمه هنا لازم كل يوم تلاقي نفسك قربت من ربنا خطوه لازم ما هو الوقت انا عايز اوصل مصر لو انا النهارده واقف في المحله وبكره في المحله وبعده في المحله وبعده في المحله والسنه الجايه في المحله والنقطه اللي انا واقف عندها هي النقطه اللي انا كنت واقف عندها رمضان اللي فات واللي هفضل واقف عندها رمضان الجاي طب انا عمري ما هوصل يبقى عشان اوصل لازم كل يوم اقرب خطوه من هدفي يبقى عشان تصل الى اليقين وتصل الى الله لازم كل يوم تقرب خطوه وشوف الكلام الكلمه الجميله اللي ربنا بيقولها وبالاخره هم ايه موقنون لا يوقنون مضارع الاستمرارية يا جماعة يقين مستمر يا جماعة يعني مش آه، ايات النار اتقرت في الركعة الاولانية في سورة الط- في صلاة التراويح بكيت بعد كده ايات النار اللي بعد كده ما تبكيش يقين مستمر يقين بيخليك في تفاعل مستمر مع الاخرة طول ما انت عايش وبيفيد برضو انك انت لازم تع... تست... يعني تعمل على تجديد اليقين في قلبك باستمرار بجهد العبادة واصلاح القلب اولئك اولئك للرفعة اهل الرفعة اولئك على هدى على حرف استعلاء كأن الهدى ده جبل وهم من كتر ما طلعوا في الايمان بقوا على رأس الجبل فربنا بيقول لك اولئك العاليين قوي دول على هدى مستعليين بالايمان بتاعهم فوق الدنيا وشهوات الدنيا اولئك على هدى من جهدهم من مجاهدتهم من ايه من ربهم كأن ربنا بيقول لك عايز الايمان مصدره من عند الله الافتقار بقى اوعى تفتكر انك جبتها بشطارتك اوعى تفتكر ان الدمعتين اللي بينزلوا من عينك لما تسمع القرآن بشطارتك لا يا حبيبي ده من عند الله يبقى من ربهم دي بتعلمك الافتقار اعرف مصدر هدفك عشان تعرف توصله بسرعة مصدر احلامنا يا جماعة جميعا من عند الله فربنا بيحط لنا الحتة دي في القرآن في النص عشان ايه عشان نفتكر دايما نطلب الايمان منين من الله سبحانه وتعالى اولئك على هدى من ربهم طيب في هنا معنى انا يعني مش عايز اعديه لانه معنى جميل جدا يا جماعة ربنا بيقول ايه ذلك الكتاب لا ريب فيه ايه هدى يبقى القرآن ده ايه هدى هدى لمين يا رب هدى للمتقين اللي بيصلوا واللي بينفقوا واللي بيؤمنوا بالكتب والرسل واللي بالاخرة موقنين اولئك على هدى الله يعني القرآن هدى للي على هدى فيه كلمة الهدى ذكرت مرتين يعني ربنا بيقول القرآن ده هدى لمين للي على هدى ازاي يا رب الهداية نوعين يا جماعة في هداية ان الايمان يتنزل في قلبك انك انت تبدأ تخاف من ربنا وتبدأ تحب ربنا وتبدأ يبقى امنية حياتك انك تبقى مع النبي في الجنة وتبدأ تكره المعصية وتبدأ يبقى نفسك ان الايمان في قلبك يزيد دي هداية الايمان هداية ان الايمان يزيد في هداية معرفة الحق من الباطل هداية معرفة الصح من الغلط يعني لما تسمع مثلا ان في خلافات ما بين مثلا بعض الملتزمين وبعض طب يا رب ده صح ولا ده لما تتعرض لفتنة دنيوية ولا فتنة اي فتنة من اللي بتمر عليك طب يا رب اعمل فيها ايه لما تسمع ان في شيعة وفي صوفية وفي طب يا رب مين الصح لما يبقى اذا يا جماعة في هدايتين هداية انك انت الايمان يجي في قلبك وهداية انك انت تعرف مراد الله منك ايه بقى يا رب انت مرادك مني ايه اه مرادي منك انك تدعو الى الله وانك تتعبد وانك تعمل وما تعملش وت... التكاليف بقى يبقى اذا انت عشان توصل الى الله محتاج نورين محتاج نور الايمان اللي هيديك هداية الايمان ومحتاج نور القرآن اللي هيديك هداية معرفة الصح من الغلط والحق من الباطل يبقى لن تصل الى الله الا بنورين نور الايمان ونور القرآن نور الايمان زي نور عينيك اللي بتشوف بيها لازم انك انت تشوف الطريق ونور القرآن زي نور العواميد اللي على جانبي الطريق لو حاجة من الاتنين تغيبت مش هتقدر انك انت توصل في الطريق يبقى لازم نور الايمان ونور القرآن وهو عشان كده تلاقي ربنا جاب سورة النور بعد سورة النور سورة الايه لسه قايلينها دلوقتي بعد سوره النور سوره الايه الفرقان سوره النور بتتكلم عن نور الايمان شرحنا احنا فيها قبل كده وسوره الفرقان بتتكلم عن نور القران كأن ربنا بيقول لك نور الايمان ثم نور القرآن تصل الى الله سبحانه وتعالى يعني لو واحد مؤمن قوي بس ما يعرفش حاجة في القرآن يوصل لربنا ما يوصلش طيب لو واحد يعني استاذ تفسير في جامعة الازهر بس ما عندوش ايمان ما عندوش خوف من الله يوصل ويعرف وينجو من الفتن ويوصل ما يوصلش برضه ربنا لازم الايمان والقرآن يا جماعة لازم النورين دول عشان نوصل لله سبحانه وتعالى شوف ربنا بيقول ايه كان الناس امة واحدة كله كافر فبعد في سورة البقرة الآية دي فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وانزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه يبقى الناس كلها كفرة جه القرآن من عند ربنا عشان الناس تهتدي الى الله وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم يبقى في فريق هلا رفض الهداية ما اهتداش ليه بغيا بينهم بغيا يعني ايه يعني عنده مرض في قلبه مرض البغي في قلبه فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه يبقى في فريق ما اتهداش لان قلبه فيه بغي وفريق اتهدى لان قلبه فيه ايمان يبقى ادي القرآن نزل اهو وادي اتنين اهم واحد قلبه بايظ وواحد قلبه سليم القرآن لما نزل على قلبه بايظ ما نفعوش بحاجة وفضل ضل والقرآن لما نزل على قلبه سليم هدي بيه الى الحق ساعة الاختلاف يبقى لن تنتفع بالقرآن الا ان كان عندك الايمان ولن تنتفع بالايمان الا ان كان دليلك الى الله والقرآن الاتنين مع بعض عندك ايمان من غير قرآن ما ينفعش عندك ما ينفعش تبقى مصلح ما ينفعش تبقى مغير ما ينفعش انك انت تصلح في الامة اللي انت فيها عندك ما ينفعش انك انت تهدى في الفتن عندك قرآن من غير ايمان لن يكفي يا جماعة لازم الاثنين مع بعض اولئك على هدى من ربهم واولئك هم المفلحون جت مرتين المرة دي جت مع اهل العبادة اهو والمرة التانية في آل عمران ولتكن منكم امة يدعون الى الله ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم ايه المفلحون يبقى الفلاح جه مع اهل العبادة ومع اهل الدعوة الى الله اللي هي الوظيفتين بتوعنا باذن الله دي الصورة ها ولتكن يدعون الى الخير ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم ايه المفلحون يبقى الفلاح جه مع العباده وجه مع الايه وجه مع الدعوه الى الله ليه ربنا افتتح القران بالصوره دي الصوره الجميله دي الصوره الايمانيه المشرقه دي عشان يقول لنا هي دي البدايه عايز تحقق القران في حياتك هي دي البدايه بتاعتك لازم توصل للنقطه دي عشان بعد كده تنطلق الى الله بقى بعد كده ان الذين كفروا ياه بعد ما كانت منورة خالص ضلمت خالص بقى والعياذ بالله يعني ذكر اهل الضلال ان الذين كفروا سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم من اللفتات القرآنية الجميلة قوي في الايات دي ان ربنا بيقولك ان الذين كفروا سواء ايه عليهم كلنا كنا بنقرأ الاية دي زمان ونقعد نفكر يا رب طب لما هم سواء عليهم دعناهم وما دعناهمش مش هيؤمنوا يبقى احنا بندعو ليه بقى لما في ناس مش هيفرق معاها الدعوة افهم الفرق ما بين سواء عليهم وسواء عليك في فرق يا جماعة كبير جدا سواء عليهم انما مش سواء عليك انت يعني ايه؟ يعني لما ربنا قال لسيدنا نوح واوحي الى نوح انه لن يؤمن من قومك الا من قد امن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون قال لا يا رب يعني ما عادش حد يؤمن لا يعني يا رب بطل دعوة ابطل دعوة طب يا رب ده انا اخر واحد اسلم على ايدي ممكن بقاله 200 سنة مثلا ولا 100 سنة طب يا رب لما انت تعلم من 100 سنة ان محدش هيسلم على ايدي سيبنا اشتغل في الدعوة ليه لما خلاص ما حدش هيسلم على ايدي ما هو يا جماعة حكمة لما بنقول يا جماعة اشتغلوا في الدعوة ما بقولش اشتغلوا في الدعوة عشان الناس بس عشان انت تتربى الدعوة الى الله هي دعوة للمدعو وتربية للداعي انت لما بتدعو الى الله بتنشف ومقام ربنا بيغلى في قلبك وبتستوي وبتنضج وبتطلع والكلام اللي انت بتقوله بيتأصل في قلبك 100 مرة اكتر ما كان في قلبك قبل ما تقوله الدعوة الى الله بتنشطك تخليك انسان تاني عشان كده افضل ادعو الى الله حتى لو انت قدامك انت شاكك ان هو مفيش فيه امل ليه لانك انت اللي محتاج الدعوة انت اللي محتاج تدعو عشان انت تتربى ولو انت ما دعيتش مش هيتربى سواء عليهم وليس عليك انت محتاج الدعوة تفضل فيها سواء عليهم انذرتهم ام لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله والعياذ بالله على سمعهم وعلى ابصارهم وعلى ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة ولهم عذاب ايه عظيم ربنا هيبدأ بعدها ايات المنافقين هيقول ومن الناس من يقول امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب ايه اليم يبقى مع الكفار ربنا قال لهم عذاب عظيم مع المنافقين ربنا قال لهم عذاب اليم ليه ايه الفرق بين عظيم واليم العذاب العظيم اللي بينفذ لعظم الانسان من شدة من شدة قوته العذاب اللي هو بيحرق اللحم وينفذ للعظم والعياذ بالله يبقى اذا عذاب عظيم يعني كميته كبيرة عذاب كبير قوي في الكم انما اليم يا جماعة مش الكم اللي كبير ده الكيفي اللي كبير يعني ايه يعني انا ممكن ممكن واحد يعذب واحد يعني ممكن واحد يجيب مثلا مطرقة حديد وينزل على واحد يدشش له عظمه فيه يبقى ده عذاب عظيم ليه لانه عذاب كبير وممكن يجيب سلك كهرباء كده صغير خالص بس وبعمل له كده فيه يعمل فيه ايه ينفضه ليه عذاب اليم بقى هو مس نقطة منه بس نفضوا بيها يبقى الفرق بين العذاب العظيم والعذاب الاليم ان العذاب العظيم صفة للكم بتاع العذاب العذاب الاليم صفة للكيف ليه الجزاء من جنس العمل الكافر كان ذنبه عظيم ذنب كبير ليه واحد بيقول مفيش اله او في هبل او الم... او او لا العسى لا ذنب عظيم يبقى ياخد عذاب عظيم انما المنافق لا المنافق ده يا جماعه ما كانش بيعمل حاجات كتير المنافق ده عبد الله بن ابي بن سلول يبقى واقف في المدينه يلاقي السيده عائشه داخله واحد الصحافه صفوان بن المعطل مدخلها المدينه قائدها للمدينه يقول ايه ده امراه نبيكم باتت مع رجل غريب والله ما هو الا ان نال منها او نالت منه كلمه صغيره قد كده ولكن قلب بها المجتمع المدني كله خلى كبار الصحابة يلفوا حوالين نفسهم شهر كلمة فهو ده المنافق المنافق يدخل في وقت معين يقرص قرصة بس تخلي المجتمع يتزلزل بسببها فربنا يقول له انت عملت ذنوب كيفية مش كمية انا هعذبك عذاب كيفي مش كمي انا هدوقك العذاب عشان كده تلاقي ربنا يجيب في القرآن عذاب عظيم عذاب اليم عذاب مهين عذاب شديد العذاب العظيم اللي من شدته بينفذ للعظم يعني عذاب كمه كبير العذاب الاليم بيجي مع المنافقين كثيرا ما يأتي مع المنافقين اللي هو العذاب اللي كيفه كبير العذاب المهين اللي هو العذاب النفسي بقى زي ذوق انك انت العزيز الكريم العذاب الشديد اللي شد بعضه الى بعض يعني صنف عذاب ورا صنف عذاب عذاب ورا عذاب عذاب ورا عذاب عربية. بحيث ان الكافر والعياذ بالله يبقى مش ملاحق على الوان العذاب ولا في لحظة راحة ما بين كل عذاب والتاني عذاب شد بعضه الى بعض فلا يجد منفذ من وسط كل صنوف العذاب ان هو ينفذ الى الله ان هو ينفذ الى اي نجاة والعياذ بالله يعني بندخل بقى في ايات المنافقين يا جماعة وايات المنافقين دي تهمنا جدا تهمنا جدا ليه تهمنا جدا عشان ثلاث حاجات الحاجة الاولانية ان الوصف الاولاني للمنافقين ده وصف للعلمانيين بتوع اليومين دول لما ربنا يقول ومن الناس ما يقولوا امنا بالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين زي اسمه ايه ده اللي كانوا عملوا عليه قضية ده وهرب وساب البلد لما كتب يعني يعني يعني كتب انني اؤمن بالله والرسول لما اتعمل عليه قضية تفريق بينه وبين زوجه كان اسمه ايه ابو زيد نصر ابو زيد اه يعني ورجع بعدها زعل جدا ازاي اتكتب عني ان انا اؤمن بالله ورسوله زعل جدا بس بعد كده سافر بره بقى يعني اتكتبت عشان يعرف يطلع وبعد ما سافر هو بيقول لك انا مؤمن ولكنه كافر والعياذ بالله ولكنه بيبطن كفر فظيع من يقول امنا وبالله وباليوم الاخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله انت بتضحك على ربنا يا ابني والذين امنوا وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب اليم بما كانوا يكذبون واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون ده احنا اللي عايزين اصلاح التعليم وعايزين اصلاح وضع المرأة وعايزين اصلاح النظام السياسي والاقتصادي وعايزين اصلاح المعاملات ما بين وعايزين اصلاح الجامعة احنا بتوع الاصلاح ده احنا اللي عايزين نخرج المرأة من البيت عشان الاصلاح وعايزين الشباب يقفوا مع البنات ومفيش بقى كل حاجة تبقى كده على بعضها عشان الاصلاح وعايزين البنات يعملوا بنفسهم البدع عشان ال... كله عشان الاصلاح يا جماعة انما نحن مصلحون دايما كده تلاقيهم عايشين في الدور قوي احنا اللي هنصلح الكون الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء احنا هنعمل زي بتوع العشوائيات ما هم من عشر سنين الوقت بقى الحجة دي بطلت الحمد لله الحمد لله يعني ايه عاد شباب الجامعة هم اكبر طائفة في الالتزام اصلا وعاد يعني يعني نسبة الالتزام في الطوائف العليا في المجتمع من ناحية الاموال ومن ناحية المراكز اعلى كمان من الطبقات اللي اقل منها بس كان من عشر سنين كانت الكلمة اللي الواحد التزم عليها دايما شباب العشوائيات السبب في التيار الارهابي هو العشوائيات لو زلنا العشوائيات الارهاب هيروح او الارهاب خرج لهم اهو من الارهاب خرج من حيث لا يحتسبون ف يعني واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء زي اللي مش لاقيين ياكلوا دول الشباب الفقران ده اللي... ده البنت اللي بتغطي شعرها دي ما معهاش تمن الكوافير اصلا فهي عشان ما معهاش تمن الكوافير بتغطي شعرها بس مش اكتر ده الولد اللي مش عارف ايه ده هو اصلا بس عنده عقده نفسيه عقده نقص فمش عارف يدخل وسط اصحابه عشان ما ايه ما يبقاش عنده نقص وسطهم يجي يعزموا بعض ويخرجوا مع بعض هو معهوش فلوس يخرج معاهم هو ده الكلام اللي بيقولوه ولكن ابطل الله كل مكائدهم والحمد لله الا ان اه واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ليه يا جماعة مع لا تفسدوا في الارض ربنا قال الا انهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون ومع عدم الايمان قال الا انهم هم السفهاء ولكن ايه لا يعلمون ليه مع الافساد جاب لا يشعرون ومع عدم الايمان جاب لا يعلمون لما يكون واحد مننا له اخ في البيت اه اه يعني حياته هرجله يعني مش منظم يعني ياكل الاكل وتلاقيه يعكل الحته حواليه يوقع اي طبق في اي مكان يرمي الهدوم في كل حته الاوضه بتاعته منظرها لا يطاق اهله في البيت يقولوا ايه انت ما بتحسش على دمك دايما المفسد ما عندوش دم ما بيحسش عشان كده مع الافساد ربنا جاب لا يشعرون ما عندهمش دم انما الايمان علم بينزله الله في قلب المؤمن عشان كده مع عدم الايمان نفى العلم لان الايمان هو الايه هو العلم واذا لقوا الذين امنوا قالوا امنا واذا خلوا الى شياطينهم اللي هم اليهود اللي هم سر افساد العلمانيين وسر افساد النصارى وسر افساد بوش وسر افساد العالم كله يعني اليهود دول هم اللي ورا كل مصيبه في العالم واذا خلوا الى شياطينهم اللي هم اليهود قالوا انا معكم انما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون اولئك البعدة الذين اشتروا الضلالة بالهدى الايه ده لما تسمعها للاسف والله يا جماعه تفتكر بعض الشباب يعني الشباب بيصلي التراويح في الجامع وهو قاعد في القهوه الشباب بيصلي التهجد في الجامع وهو قاعد في النادي اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى الهدى التراويح اهو لا هو عايز القهوة الهدى التهجد اهو لا هو عايز النادي الهدى ان الناس في صلاة الظهر قاعدة في الجامع يا ابني بتقرا قرآن لا هو واقف مع فلانة وهي واقفة مع فلان اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم يبقى الدنيا ضاعت ما خدوش حاجة في الدنيا ولا كانوا مهتدين ولا خدوا حاجة في الدين يعني ضيعوا الدنيا وضيعوا الدين وربنا جاب ضياع الدنيا قبل ضياع الدين عشان يقول لك ان اول حاجة بيخسرها اللي بيشتري الضلالة بالهدى الدنيا اول حاجة اللي هي الحاجة اللي هو خسر ربنا عشانها اللي هي الدنيا هي اول حاجة ربنا بيخليه يخسرها جزاء من جنس العمل مثلهم المثلين دول بقى يبقى النقطة الاولانية التلت الاولاني فئة المنافقين العلمانيين التلتين التانيين يا جماعة احنا بقى ربنا يعافينا يا رب مثلهم كمثل الذي استوقد نارا واحد عايز نار يولع نار عشان يشوف بقى وتنور له يعني الصحراء مظلمه عايز نار تنور كمثل الذي استوقد واللي بيستوقد نار ده بيعمل ايه بيروح يجمع حته حطب من هنا ويمشي كيلو عشان يجيب حته خشب من هنا ويمشي كيلو هنا عشان يجيب حته خشب بيتعب عما يلم خشب ي- ي- ي- يولع نار يبقى واحد قاعد يلم حطب لغايه ما لم وبعد كده ولع نار كمثل الذي استوقد نار فلما اضاءت ما حوله الحته بقت نور اهي خلاص الحته نورت اهي ذهب الله بنورهم فجأة كل حاجة اتطفت وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون تخيل واحد قاعد في اوضه ضلمه اعمى ما بيشوفش ما هوش عارف الباب اللي يخرج منه منين ابكم ما بيقدرش ينطق عايز ينادي يقول يا جماعه حد يلحقني مش قادر حد يلحقني اصم ما بيسمعش لو واحد من بره قال له الطريق من الناحيه الفلانيه او اخرج من الناحيه الفلانيه مش هيسمع عشان كده ربنا قال في الاخر فهم لا يرجعون دول انتهوا ده مثل لمين يا جماعه ربنا يعافينا يا رب ده مثل يعني بينطبق على يعني على ناس كتير جدا يعني من المنافقين والعياذ بالله ولكن برضه بينطبق على المنتكسين على اهل الانتكاس على اللي التزم اللي استوقد نار اللي جه فترة من الفترات قعد يجمع حطبة من هنا يجمع درس من هنا ويحضر درس في التوحيد ويروح يسمع شريط ويروح يقرا قرآن ويروح يصاحب الصحبة الملتزمة لغاية ما بقى في نار نورت له طريقه الى الله اضاءت ما حوله بقت الحتة مضيئة بس ما حوله مش ما بداخله لسه من جواه ضلمة لسه النور ما دخلش طب ولما اضاءت ذهب الله بنورهم ليه هو المنافقين ليه بعد ما النور جه ربنا ودى النور لانه قعد عند النبي سمع كلمتين عن ربنا النور جه خرج من عند النبي بدل ما يروح على بيته يصلي ويقوم الليل روح على فين على عبد الله بن ابي بن سلول واليهود سمع منهم الشبهات دخلت في قلبه كفر والعياذ بالله بعد ما الشاب يدخل الجامع ويسمع كلام ربنا ويسمع كلام الايمان ويصلي صلاة ورا امام بيقرأ بيات الاخرة ويلاقي اللي على يمينه بيعيط واللي على شماله بيعيط يخرج بدل ما يروح بيته يسمع شريط ولا يصلي يقوم رايح قاعد مع الشلة القديمة تاني يرجع تاني كما هو والعياذ بالله يرجع بقى اللي بيرجع يا جماعة بتبقى القفلة بتاعته من الدين اشد من القفلة بتاعت اللي ما دخلش اصلا خدوا بالكم ربنا يعافينا من هذا الوضع يا رب فلما اضاءت ما حوله كانت فرصة عمره ده يوم القيامة هيعمل ايه ده لما يلاقي ان كان في فرصة قدامه انه يدخل الجنة وبعد كده يدخل جهنم بسبب هذا الانتكاس فلما اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم حاجة صعبة قوي وتركهم تخيل لو ربنا سابك يعني الواحد ساعات بيستعجب من الكلمة اللي بعد كلمة وتركهم ربنا بيقول وتركهم ايه في ظلمات يا رب ده انت لو تركتهم في انوار هيضيعوا انت لو س... يعني ربنا لو سابك وانت معاك اسباب الدنيا كلها تعمل ايه هتضيع يبقى يا رب انت لو تركتهم في انوار لضاعوا فما بالك بان ربنا تركهم في ظلمات في فتن وراء فتن ومدلهمات وراء مدلهمات بعيد عن الله سبحانه وتعالى فكلمة وتركهم يعني ايه يعني انسى بقى ان معي رب سيهدين ما عادش فينا معي رب سيهدين انسى بقى لا تحزن ان الله معنا ما عادش ان الله معنا كل فتوح بعية الله وتوفيق الله وسداد الله وفرج الله ونصرة الله وحفظ الله وهداية الله كل ده اتحرم منهم والعياذ بالله يبقى نخاف من ده ولا ما نخافش ده المثل الاولاني ده اللي ضاع في مثل تاني ده اللي اقرب لينا بقى يا جماعه او كصيب من السماء المنافقين نوعين نوع انتهى الامل فيه خلاص كفر ارتد ونوع اللي هو بقى كثير مننا للاسف هيلاقي فيه ملامح متشابهه شويه مع النموذج ده او كصيب من السماء وبالمطر نزل من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق المنافق لما ينزل القران الظلمات دي لما يسمع الايات اللي هو عنده شبهات فيها يلاقي الدنيا ضلمت والرعد اللي هو الايه لما يسمع صوته يترعب لما يسمع ايات الوعيد والتهديد بالنار يترعب ورعد وبرق ايات فيها نور لما يسمع الايات اللي عن ربنا والايات اللي فيها اعجاز للقران يبدا النور يجي تاني ويبدا يقول ده انا باين ان انا ماشي غلط وانا لازم ارجع انسان متذبذب انسان متردد انسان ما هواش عايش في حاله مستقره او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في ايه اذانهم من الصواعق النوع اللي قبله كان ربنا بيقول ايه صم صم ما بيسمعش انما ده لسه بيسمع اهو يبقى ده غير ده بقى يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم يبقى لسه بيشوف النوع اللي قبله ربنا قال عليه ايه عمي يبقى ده غير ده يا جماعه يكاد البرق ده ده اللي لسه واقف في النص ده المتذبذب ده ده اللي يسمع شويه كلام عن الدين والايمان اه هو ده الصح ولازم يخرج بره يشوف الفتن لا مش قادر وما اقدرش ابعد ده المتذبذب اللي واقف اللي مش عارف اللي مش عارف ياخد قرار ان هو يتجه الى الله ويخلص دينه لله يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما اضاء لهم مشوا فيه النور يجي شوية يمشي ويجي الجامع وتلاقي ما شاء الله منطلق الى الله زي الصاروخ واذا اظلم عليهم قاموا اي وقفوا متحيرين لا يدرون الى اين يذهبون يبقى شوية نور وشوية ضلمة فلاشات يعني اهو ده مثل ناس كتير مننا تلاقي شوية الشاب ما شاء الله تدخل الجامع في اي وقت تلاقيه ماسك المصحف وقاعد يقرا وتلاقي ما شاء الله السنة القبلية والسنة البعدية والاجتهاد والخشوع والدروس والشرايط والصحبة والجري والصنائع المعروفة تلاقي ما شاء الله والدعوة الى الله ما شاء الله تنزل الجامعة تلاقي قاعد يكلم ده ويكلم ده ويفوت على ده ويدعو ده وياخد ده مع الظهر مجتهد لشد الاجتهاد وشوية فجأة تلاقي الاخ جاي لك عينيه زايغة وتايهة ويقول لك انا تايه وانا مش عارف ايه وتلاقي ساب الدعوة وتلاقيه قاعد في الدرس ثلاث ارباع الدرس ما سمع منه حاجة اصلا لانه هو تايه عن الدرس في الهموم بتاعته فتن بالدنيا فتن بمشاكل الدنيا كان الاول في نور مخلي اغلى حاجة عنده في حياته ربنا شوية فتنة الدنيا تيجي الخوف على الدنيا لا الدراسة تتأثر لا الدنيا لا ال... لا ما اعرفش هيحصل لي ايه تلاقي فتنة الدنيا جت ضلمت الدنيا عليه تاني الذبذبة البروسوي بيقول في تفسيره وكذلك في الذبذبة حال المتمنين اسمعوا الكلمة دي كويس قوي قوي وركزوا فيها قوي وكذلك الكلمة دي والله يا جماعة لها ذكرى جامدة قوي معايا الكلمة دي اذكر ان في مرة كان عندي امتحان وكان امتحان مهم يعني في الكلية في السنين الاخرانية وطلعت بعد الفجر حاسس بحالة يا رب الدين بيضيع والدين بيتقطع وانا هتجنن يعني يعني المفروض يعني يعني انا معقول اقعد الشهرين بتوع الامتحانات ما اديش كلمة حتى في مسجد دعوة لله لو واحد احتاجني في دعوة لله ما نزلوش ما ما حافظش على اوراد العبادة يعني الواحد مش قادر يستوعب ان جهد الدين ممكن يتوقف لاي سبب من الاسباب فطلعت من صلاة الفجر وانا في حالة يعني حالة يعني لا يعلم بها الا الله فلقيت الكتاب ده محطوط قدامي على الرف قمت فاتحه كده استبشرته قمت فاتحه لقيت الكلمة دي في وشي وكذلك حال المتمنين الذين يدعون الارادة ولا يخرجون عن العادة هترجمها لكم الوقت ويريدون الجمع بين مقاصد الدارين حتى يتجاوزوا في الدنيا حد الاحتياج اليها البروسو بيقول ان الذبذبه بتاعت المنافقين دي مش المنافقين بس اللي عايشين فيها ده في ناس مننا عايشه فيها وكذلك حال المتمنين انا نفسي ابقى داعيه لله انا نفسي اكسر الدنيا انا نفسي شلتي كلها تلتزم على ايدي انا نفسي ابقى بطل انا نفسي ابقى جبل قاعد يتمنى الذين يدعون الاراده بيدعي انه يريد ربنا بيدعي انه عايز ربنا ولا يخرجون عن العاده عايز الفتوحات تتنزل ايوه نايم كده لا يا حبيب قلبي لازم ليلك يبقى خلاف ليل اصحابك لا اصحابك هي... هي... هيناموا طول الليل انت تصحى قوم الليل اصحابك س... لازم تبقى حياتك غير الناس انت عايز فتوحات ما بتفتحش غير على الخواص يبقى لازم تتصرف تصرفات الخواص لازم تبقى حياتك جد بقى لازم تبقى راجل لازم تبقى من اهل المجاهده الذين يدعون الاراده ولا يخرجون عن العاده زيهم زي غيرهم عايشين حياتهم زي غيرهم ويريدون الجمع بين مقاصد الدارين عايز يبقى القمه في الاثنين انت عايز تبقى القمه في الاثنين ماشي ولكن ان اردت الدين بصدق ربنا هيديك الدنيا ولكن لو شتت همك ما بين الاتنين هتخسر الاتنين ويريدون الجمع بين مقاصد الدارين حتى يتجاوزوا في الدنيا حتى الاحتياج اليها النقطة اللي احنا عايزين بس نفهمها من الكلمة او من مسألة الذبذبة مش عايزين نبقى مذبذبين يا جماعة عايزين يبقى طريق الله اختيارنا الوحيد واختيارنا النهائي عايزين نبقى رجالة عايزين نفوسنا ما تضعفش لما تيجي ده ده ده الدراسة ده لو اشتغلت في الدعوة يا ابني لو اشتغلت في الدعوة هتذاكر اضعف ما كنت هتذاكر من غير الدعوة ما انت بقالك 10 سنين اهو عملت ايه يعني ما, ما بتذاكرش اصلا ده انت لأ يعني الله سبحانه وتعالى من شكره لهدايتك انه بيفتح نفسك للمذاكره وبيفتح نفسك للدنيا وبيجيب لك الدنيا راغمه المقصد يا جماعه ان احنا مش عايزين نبقى هذا النوع كلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم تهديد ربنا بيهددنا اه انا لسه سايب لك سمعك وبصرك انما لو فضلت عايش في التوهان اللي انت عايش فيه ده هاخد منك سمعك وبصرك واسيبك زي التايهين اللي بره بقى احذر ان نعم ربنا اللي سايبها لك هو سايبها لك لسه ومديها لك احذر انك تستكبر عليها او انك انت تتجاهلها او انك تفضل تايه تتحرم منها والعياذ بالله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم ان الله على كل شيء قدير اعتقد ان احنا خلاص في ال... اه يعني في الدقيقتين الاخرانيتين في درس الليلة آه او في درس الليلة ولا اليوم اليوم ولا الليلة اليوم هي فيها اقوال بس في قول ان ان المساء بيبدأ من العصر بدليل ان اذكار المساء ممكن تتقال من اول العصر فاحنا فاحنا حد اه من الصواق حذر الموت والله محيط بالكافرين ف يعني يا جماعة احنا يعني مش شرط ان احنا نخلص الجزء كله ليه لان احنا عاملين الوقت زي اللي نزل في محيط والمحيط ملايين الاسماك رايحة وملايين الاسماك جاية واحنا هنقعد ساعة واحدة بس فاحنا هنقدر نصطاد كام سمكة يعني احنا يا دوبك هنقدر نطلع بس شوية صغيرين كده الجزء لسه طويل انا عايز بس اقول لكم بسرعة كده في ثواني خدوا بالكم يا جماعة بعد كده هتدخل على ايات اه يعني ايات المشركين هتخلص المقدمة بعد كده ايات سيدنا ادم خدوا بالكم في ايات سيدنا ادم قوي يا جماعة قوي من ان ابليس اللي ضيعه انه عبد ربنا عشان الدنيا عبد ربنا عشان ربنا يجعله هو الخليفة عبد ربنا عشان ربنا يرفعه فلما قال له اسجد قال لا اوعى تعبد ربنا عشان الدنيا اعبد الله من اجل الله ان ربنا اداك الدنيا يبقى كرم من عنده اوعوا تاني حاجة ان ابليس نظر للامر ولم ينظر الى الامر ربنا قال له اسجد قال له اسجد ليه انت بتبص للامر يا ابني بص للامر بص للي امرك مش عايزين يا جماعة سيدنا ادم يا جماعة افتكروا تكريم ربنا لينا باللي عمله سيدنا ادم شوفوا ربنا بيقول ايه واذ قال ربك للملائكة اني جعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون وعلم ادم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة سيدنا ادم جه معلم اهو بقى وبعد كده عرض الاسماء دي كلها على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا قال يا ادم ايه انبئهم باسمائهم انا عايزك صدرك ده يتنفخ كده وانت بتسمع كلمة يا ادم انبئهم باسمائهم ليه تخيلوا كده مثلا محمد مثلا طول ما انا بشرح انت فاهم يا محمد يقول لي اه فاهم بعد شوية يا محمد انت مركز في الكلام ده امرك بعد شوية محمد اعيد تاني الشرح لا لا ما انتهتش الشرح تاني يا محمد انت اه انا كويس فكلكم في الاخر تقولوا ايه هو ايه حكايه محمد يعني هو مفيش حد قاعد قدامه غير محمد ولا ايه لا بقى ده احنا كمان لازم ي- ابراهيم وع- و- واسمه لازم الاسماء دي كلها تطلع يا كمان فاقوم عشان اقول لكم اشمعنى محمد اقوم اجي في النص اقول لكم ايه يا جماعه انا هسالكم سؤال واقوم جايب سؤال فقهي صعب جدا واقوم حاططه لكم قوم يا فلان يقف ويبص كده مش عارف حاجه قوم يا فلان يقف ويبص كده مش فاهم حاجه قوم قوم قوم كله مش عارف بقى قوم يا محمد حل السؤال يقوم محمد يدي اجابه نموذجيه رائعه للسؤال اقوم اقول لكم ايه الم اقول لكم عشان تعرفوا ان انا حكيم ان انا ما بختارش محمد من وسط الناس الا عشان حكمه اهو ده اللي ربنا عمله مع ادم يا جماعه ولله المثل الاعلى يا ادم هم بيقولوا ليه ادم ليه مش احنا يا ادم انبئهم باسمائهم فلما انبئهم باسمائهم قال الم اقل لكم اهي الم اقل لكم دي وظيفتنا يا جماعه الم اقل لكم دي وظيفتنا وظيفتنا ان احنا نبقى حجة على الخلق جميعا لله وظيفتنا ان لما حد يطلع علينا يقول سبحان فعلا يا رب انت حكيم انك نزلت الناس دي الارض انما الوقت اللي هيطلع على الجامعة هيقول يا رب اتجعل فيها من يفسد فيها ولا هيقول له ربنا الم اقل لكم تخيلوا هيتقال ايه يعني احنا احنا احنا حاجة تكسف والله يا جماعة احنا حاجة تكسف فعلا عشان كده عارفين ليه ربنا بيباهي بالعبد الملائكة لما ينام في قيام الليل ما هي دي الفكرة بقى يجيب الملائكة انتوا قلتوا هتنزلوا ليه الارض شوفوا من كتر حبه فيا وتفانيه في عبادتي نام وهو بيعبدني من كتر اصراره على انه يعبدني فيقوم ربنا يباهي بك الملائكة ويقول لهم الم اقل لكم ليه عشان انت بقيت في هذه اللحظة حجة لله على الخلق ايات بني اسرائيل عايزين واحنا بنقرأها نتخنق من بني اسرائيل نتخنق من الجرائم اللي هم عملوها في حق الله وعايزين واحنا بنسمعها نشوف يا جماعة عاقبة اللي بيعصي ربنا ايه الناس دي ربنا رفعهم لدرجة ما رفعش فيها حد من العالمين ولما عصوا ربنا زلهم في الارض بعد كده في قصة سيدنا ابراهيم عايزين نعيش مع قول الله واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن مية في المية في كل المواد مية في المية في العبادة مية في المية في الدعوة مية في المية في الجهاد مية في المية في الاخلاق والمعاملات مية في المية في التضحية والمجاهدة مية في المية في حب الله مية في المية في الخوف والخشية والرجاء مية في المية في المشاعر الايمانية مية في المية في كل حاجة يا جماعة عايزين نعيش مع ان هو لما اتم كلمات الله لما اتم الاستقامة على مراد الله ربنا قال له اني جاعلك للناس ايه اماما اصطفاه الله ومن هنا طريق الاصطفاء هو الاستقامة على مراد الله سبحانه وتعالى آه، لان المقدمة بتاعت الجزء الاولاني مقدمة فيها معاني كتير فهي استوعبت معظم ال ال الكلمة بتاعت ال- اليوم او الليلة ولان برضو شرحنا الترابط الاجمالي بتاع سورة البقرة على السريع فهذا اخذ وقت باذن الله سبحانه وتعالى في الاجزاء اللي بعد كده هيبقى عندنا ساعة اننا نقف قدام كل شوط من الاشواط باذن الله سبحانه وتعالى نلحق بقى يا جماعة ان احنا نقرأ الجزء قبل المغرب عشان نقرأه تاني ان شاء الله بعد المغرب عشان باذن الله سبحانه وتعالى نقف في التراويح نشوف قلوبنا فرقت معاها ولا لا لو فرقت عشرة في المية يبقى بفضل الله سبحانه وتعالى احنا بنقرب من ربنا وبدام بنقرب من اول يوم يبقى احنا ماشيين صح اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم افتح على قلوبنا في رمضان اللهم اجعل رمضان فتحا مبينا علينا في قلوبنا وايماننا اللهم اهد شباب المسلمين اللهم اهد فتيات المسلمين اللهم بلغنا رمضان واعنا فيه على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اجعله فتحا علينا في ايماننا واجعله فتحا على امتك في الهداية وفتحا على امتك في النصر على اعدائها برحمتك يا ارحم الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك